بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عاوز اكلمكم عن الواحد ازاي يبقى فرحان على طول لانه زي ما كنا في الصيام مفروض نحزن ونتوب في الخمسين مفروض نفرح ونتوب برضه لكن مفروض نفرح واحنا كشعب مصري نعرف نزعل بسبب ومن غير سبب لكن ما بنعرفش نفرح ازاي نفرح فرح روحي مستمر ده موضوع انا شايفه مهم وماشي مع نفس جو الخمسين واللي كنا بنقول تعجبت ان في آية في تثنية 16 بتقول ايه لا تكون الا فرحا يعني كأن ربنا بيجيب واحد واحد كده يقول له مش عاوز اشوفك غير فرحان حسك عينك لاقيك زعلان ممنوع الزعل بالأمر كلام جميل قوي لا تكون إلا فرحا يعني ما ينفعش أعمل كل ده عشانك وتبقى وشك كده بعد كده لازم تفرح وراك وراك لما أفرحك هفرحك بالذوق بالعافية هفرحك تعبير غريب لا تكون إلا فرحا يعني مش مقبول أنك ما تبقاش فرحان إذا كان ده اتقال في العهد القديم لمجرد أن الناس عدت البحر ودخلت الصحراء وصلوا كنعان وشافوا معجزات امال احنا نقول ايه يعني الناس دي من ارض الارض على فكرة يعني كانوا مذلولين في مصر تعبوا شوية في سينا وصلوا كنعان انما في الاخر اخرتها ايه كانوا جعانين اكل لقوا اكل جعانين شرب لقوا شرب جعانين امان لقوا شوية امان ده اخرهم امال احنا بقى اللي عدينا الموت وعدينا جهنم وعدينا العذاب الأبدي بنعمة ربنا وفدائه طب امال احنا المفروض رد فعلنا ايه هنا في تثنية 16 يقول سبعة ايام تعيد للرب الهك في المكان الذي يختاره الرب لان الرب الهك يبارك كل محصولك وكل عمل يديك فلا تكون الا فرح سبع ايام العيد المظال ده عيد فرايحي عند اليهود ممنوع فيه الزعل زي الخمسين المقدسة بس احنا عندنا بقى على خمسين يوم ممنوع تتضايق ممنوع تزعل طب ازاي الواحد يمنع نفسه يتضايق ويزعل برضو ربنا يسوع له المجد ليلة صليبه وهم كانوا مهزوزين ومكتئبين فقال لهم بصوا عندكم دلوقتي حزن ده ليلة صليب ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم يبقى ده الوضع الطبيعي بتاع الخمسين بدل صدقنا ان المسيح قام شافنا وشفناه خلاص يبقى الفرح ما ينفعش يطلع من قلبك ما ينفعش يسيب مكانه الطبيعي جوه قلبك اقول لكم خمس افكار لكن شغلني واتمنى تشغلكم اول فكرة تعود بس انا حريص على كلمة تتعود ليه اتعود تشكر على طول كلكم بدون استثناء بتشكروا ربنا يوميا هفترض كده انما كلنا بدون استثناء مش متعودين نشكر على طول احنا بنشكر بس مش متعودين نشكر على طول يعني حد شكر انه وصل الكنيسة حد شكر انه قاعد في الكنيسة حد شكر وهو بيسمع الموضوع حد شكر ان الخدمة ماشية حد شكر ان ولاده روحوا بالسلامة حد شكر على اللقمة اللي كلها حد شكر على النفس اللي بياخده حد انت المفروض تشكر طول الوقت على كل حاجة وده اللي يخليك فرحان على طول احنا ما تعودناش على دي احنا تعودنا نفكر ايه ناقص ايه بعد كده ايه اللي جاي ايه اللي ورانا او تعودنا نفكر انا مقصر في ايه انا غلطت في ايه انا طب ما تيجي نتعود الغي دي والغي دي او اركن دي ودي دلوقتي وتعود انك تشكر على كل حاجة بتحصل وده هيخليك فعلا لا تكن الا فرحا وجربوه لو قعدت تشكر عشر اضعاف شكرك الطبيعي انت عارف بتشكر قد ايه صلاة الشكر صبح والليل مثلا او اشكرك يا رب لما تبقى حاجة كبيرة قوي واضحة قوي تقول الحمد لله لا احنا عاوزين نضرب اللي انت بتعمله ده في عشرة وجرب هتلاقي نفسك فرحان فعلا اكتر من العادي كتير معلمنا بولس يقول افرحوا كل حين صلوا بلا انقطاع اشكروا في كل شيء لأن هذه مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم يعني ربنا عاوز كده عاوزك فرحان على طول بتشكر على طول هو ده مشيئة الله هو ده اللي مستنيه ربنا منك في أفسس خمسة يقول إيه افتكروا تسالونيكي خمسة وأفسس خمسة شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والأب برضه شوفوا حط كل حين خد كل حين اللي فوق بتاعة افرحه ونزلها مع شاكرين وخد في كل شيء بتاعة تشكره ولزقها يعني ايه كل حين على كل شيء يعني اي موقف واي لحظة المفروض الواحد يقول اشكرك يا رب معلمنا بولس ما كانش يقول تدريب غير لما يكون عايشه فشوفوا التعبير اللي قاله في أفسس واحد قال إيه أنا لا أزال شاكرا لا أزال شاكرا يعني الموضوع مستمر معاه أنا مش ببطل أشكر do not cease to give thanks يعني أنا مش ببطل أشكر طب أنت في سجن أفسس دي كان في السجن وبعت لناس برضه مضطهدة قال بس أنا ما ببطلش أقول أشكرك يا رب ذاكرا إياكم في صلواتكم حتى لما تفتكر ابو الرؤاس اشكرك يا رب على اشكرك يا رب على انا اشكرك يا رب على كل البلاد اللي فيها مشاكل ومال اشكر اشكر لان ربنا حاسبها ومتدخل وحاطط ايده وموجود وملائكته معاه وقديسين معاه وكل حاجه محسوبه بالملي انتوا فاكرين في حاجه ماشيه كده وكده عشوائي اتعود تشكر لان الشكر يخليك فرحان تعال فكر كده عشان تتعود تشكر لازم أول حاجة تعملها لما تفتح عينك الصبح إنك تشكر أول ما تفتح عينك أول كلمة تقولها أشكرك يا رب أولا أشكرك لأنك صحيت لأن كان ممكن ما تصحاش والله أعلم مصيرك كان ساعتها يبقى إيه فكونك صحيت ده كويس أوي وبعدين بالليل تقول أشكرك يا رب إن اليوم عدى لأن في ناس اليوم ما بيعديش معاها في كل خطوة ما ممكن ما كانتش الخطوة دي تعدي وياما شفنا حوادث وياما شفنا ناس بتتكعبل وياما كل خطوة كان بعربية ولا على رجليك مع كل شخص تقابله كويس ان انت بينك وبينه علاقة طيبة يعني ايه على كل مستويات العلاقات على الاقل مفيش بينك وبينه حاجة وحشة نشكر ربنا لا خصام ولا عداوة ولا زعل ولا نكد ولا كويس نشكر الله على كده في شخص يبقى بتحبه قوي نشكر قوي وفي واحد الحمد لله ما فيش زعل نشكر ربنا عن نجاح ياما نجاحات بنستقل بيها فما بنشكرش عليها كونك كبرت عيالك ما دي نعمة كونك سمعتك في الدنيا كويسة ما فيش حاجة وحشة بتتقال عليك هي دي قليلة وده نجاح انت ليه بتبص على حاجات كبيرة في حاجات كتيرة قوي انت ما شكرتش عليها كان ممكن تبقى في السجن زي ناس كتير كان ممكن تبقى في مشكلة ضخمة فوق طاقتك في الضيقات حتى اللي في السجن المفروض يشكر ليه؟ لأن ربنا اختار السجن أو الضيقة عشان يكمل جهاده ويدخل السماء عشان يظبط حاجات جواه عشان يجهزه للملكوت فربنا اللي بيحب لا يشاء أن يهلك أحد شاف إن دي أحسن طريقة تدخله السماء كان مرض ولا سجن ولا حادثة ولا ضيقة ولا فحتى في الضيقة لو انت فاهمها صح هتشكر وهتشكر كتير قوي لما ربنا يستجيب اشكرك يا رب انك سمعت لي احنا ساعات نصلي نصلي نصلي واول ما يستجيب حتى نستكتر نقول متشكرين ندخل في اللي بعده في اللي بعده طب والصلاة دي كلها طب ما انت ما كنتش طاير الاستجابة يعني اديكم مثل واحدة تبقى بتصلي عاوزة عيل وأول ما تحبل حافظ عليه يا رب حافظ يا ستي طب قولي أشكرك الأول أشكرك الأول اقعدي فيها شهر شهرين سبع شهور كده شوفوا اتقال على اليصابات انها اخفت نفسها خمسة اشهر انا فاهمها انها قعدت خمس اشهر تقول اشكرك يا رب قبل ما تدخل في ايه حافظ عليه يا رب اديني ساعة سهلة مش عارف ماشي الطلبات كويسة لكن من طلب لطلب لطلب لطلب واحدة تفضل ايه تطلب لبنتها الجواز يجي عريس كويس مع انه عملة نادرة بدل ما تشكر بقى لا تقعد تقول ايه يا رب كمل على خير كمل على خير استر يا رب اعمل يا رب آه خليه حنين عليها يا ستي قولي اشكرك شوية طب ما هو نقى واحد دونا عن الالاف دول كلهم جابوا لبنتك عشان الزن بتاعك طب اشكري شوية احنا نطلب نطلب نطلب ونيجي عند الشكر كأنه ايه ملوش تمن مش مفيد مع انه افيد من الطلب ابرك من الطلب الشكر ولو شكرنا زيادة الطلب اللي بعده كده كده متغطي يعني ايه من غير ما تلحق تطلب هتلاقي الطلب اتسدد لو انت فاهم ربنا صح ولو ما استجابش تشكر برضه لانه معنى انه ما استجابش انه حسبها كويس وقال معلش يا ابني مش مصلحتك او معلش يا ابني عدم الاستجابة افيد لك فاقبل مني فيبقى هو عمل احسن من اللي انت عاوزه ده لو عندك ايمان فتلاقي نفسك فعلا كده كده تشكر كنيسة ماشية في خير نشكر كنيسة داخلة على ضيقات نشكر يبقى الضيقات افيد لها الكنيسة رفع راسها نشكر الكنيسة يا عيني راسها محنية شوية وماله يبقى شايلة صليبها ورا المسيح أبر أحسن وأحسن كله حلو تاني حاجة اتعود على الكلمة الحلوة برضو تعود ليه كلكم بتقولوا كلمة حلوة تقريبا واحدة لكل عشر كلمات ملهاش لازمة أو عشر كلمات مش حلو نعرف ننقض نعرف نتكلم في السياسة نعرف نجيب سيرة الفلوس والناس نعرف نتغاظ نعرف نحلف نعرف نشتم نعرف نكذب فين لما تطلع الكلمة الحلوة وبعدين لو قلت بتقولوا كلام حلو كلكم هتقول طبعا لا اتعود اتعود يعني ايه عشان لا تكن الا فرحا يعني لا تقل الا كلام حلو يا تسكت ما تقولش غير كلام حلو كلام حلو كتير عندك فرصة تقول كلام كتير احنا عايشين يومين على الارض ليه يفتكروا لك الكلام اللي مش حلو ما خلي الناس اللي بعديك يفتكروا لك ان كلامك كان حلو شوفوا مثلا لما يتقال عن بطرس لغتك تظهرك طبعا كان يقصد جليلي لكن احنا المفروض كمسيحيين لغتنا تظهرنا كلامنا كله حلو شفتاك يا عروس تقطران شهدا والإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح لو قلبك نظيف كل الكلام نظيف لو قلبك كله حب كل الكلام طالع حب لو قلبك فيه شكر كل الكلام فيه شكر لو قلبك فيه تواضع كل الكلام طالع متواضع لو قلبك فيه سلام كل الكلام سلام زي ايه الكلام الحلو التشجيع مثلا يعني تلاقوا خادم مثلا ايه او امين خدمة وبعدين ايه هو من النوع المدقق عاوز كل حاجة عشرة من عشرة فمعاه طقم خدام بيجتهدوا انما هو كل اللي يقوله اتأخرنا يا جماعة مش عارف مشكلة عمو فلان مش طب قول يا جماعة انا فرحان بيكم كتر خيركم سلم ايديكم ورجليكم ربنا يخليكم للخدمة آه انا بتعلم منكم آه ربنا فرحان بتعبكم قول كلام مشجع حتى لو مقصرين ما هم كتر خيرهم في الحتة اللي عملوها إذا كان ربنا نفسه له كل المجد اللي مش محتاج حد يخدمه بيشجعه احنا مش هنشجع بعض كلمة الشكر كلمة حلوة كل لما تقول للشخص أشكرك وتقولها له بكل الطرق أشكرك لأنك توضح تعبت خدت من وقتك عملت مجهود أنا مقدر تعبك وتوضح لأن مش كده شكرا من اللي هي إيه سد خانة دي لا شكرا بجد لما تقول كلمة حلوة فيها تقدير أو فيها مديح مهما كبرتوا محتاجين كلام مديح ده يبقى الواحد عجوز ولما يجي حد يقول له رأيك عجبني يروح مبسوط وهو يعني كبير وزي الفل لكن مجرد واحد بس رمى كلمة كده وقال له رأيك عجبني تفرق معاه طب انت ما تقولها لكل الناس الدعوات انك كل شخص تقابله تدعي له دعوة تقول له كلمة حلوة كل وانت هتخسر ايه الدعوات دي ربنا اللي بيدفع حسابه او تقول آيات مشجعة وما اكثر الايات اللي كلها حب من ربنا ووعود او تصلي للناس يعني تخيل كل شخص بتسلم عليه وبعد ما مشي يا رب اديله نعمة يا رب احفظه يا رب بارك له ايه رأيكم في التدريب ده كل شخص تشوفه بعد ما يمشي تدعي له وتصلي له انت هتلاقي نفسك فرحان وفرحته بس انت فرحان اكتر لا تكن الا فرحا الاعتذار والاحترام والادب كل دي كلمات حلوة لما تعتذر بادب كده السؤال عن الناس باهتمام لما تمسك واحد غلبان كده وتقول له ازيك وازاي ولادك وازاي صحتك و... وعملت ايه في الموضوع الفلاني يفرح ولما تفرحه تلاقي نفسك فرحان الكلمة الحلوة مفرحة لصاحبها مش للي بيسمعها الكلمة الحلوة مفرحة للي بيقولها ده انت ممكن تبعت رسائل مسجات دلوقتي من غير ما تتكلم وتتعب حسك يعني تبعت ايميل وتتعب مسج تبعت مسج وتبعت او كلام حلو والكلام يفرح الناس تلاقي نفسك انت فرحت وفرحت اللي حواليك لا تكن إلا فرحا ثلاثة اتعود على اكترار وعود الله احنا عندنا كمية وعود من ربنا مهولة تخلي الواحد طاير من السعادة صدقوني يعني خمس ست وعود بس يكفوا ان الواحد يبقى طاير من الفرح طول الوقت عندنا مئات مش خمسة ست طب احنا ليه مش فرحانين لان احنا عارفين الوعود كده ايه نظري انما لما تمسك وعد وتفضل ايه تكتر عارفين الاكترار الاكترار اللي هو ايه شغل الجمل ده ان هو مش طايل اكل من بره فيعمل ايه يطلع من جوه يمضغ ويرجع تاني جواها منه فيه كده يعني طب ما تخلي عندك شغلة الاكترار دي انك انت تطلع من الرصيد تفكر ترجع تاني جوه بحيث انك انت منك فيه كده وانت قاعد يلاقوك مبتسم ايه فوتت يعني لا ما فوتش ولا حاجة انت في آية افتكرتها آه عجباك فرحان بيها فتبقى قاعد في حالك لكن مبسوط ليه لان في حاجة جواك بتدور مرتبطة بوعد من ربنا الوعد ده مفرح في المزمور يقول اذكر لعبدك كلامك الذي جعلتني عليه اتكل هذا الذي عزاني في مزلتي يعني فكرني يا رب بالكلام المعزي اللي خلاني ارمي عليك كان جالي وقت بعرف ارمي عليك في وقت تاني بقلق وافكر العيب مش في الظروف العيب ان انا ما طلعتش من الرصيد او ايه تانية تقول ايه المواعيد العظمى والثمينة كلام كبير بقى بتاع بطرس الرسول كي تصير بها شركاء الطبيعة الالهية يعني عندنا مواعيد عظيمة مواعيد ثمينة طب انت حاسس بدي حاسس وعد الأبدية ده وعد ثمين وعد المعية أنا معاك ده وعد ثمين وعد الغفران ده وعد ثمين وعد حل المشاكل ده وعد ثمين وعد كل الأشياء تعمل معا للخير ده وعد عظيم وثمين أنت حاسس بدي ولا لا اتعود على اكترار وعود الله تحتاج على الأقل أربع أفكار أنك تكتشف الوعد انك تكتشف يعني وانت بتقرا تلاقي بقى ايه وعد فتمسك فيه وسط السطور كده تقول ايه لقيتها وعد ربنا بيوعدني هنا بحاجه بيقول لي انا معاك خلاص امسك فيه اكتشفه زي عشان كده بيقول فتشوا الكتب فتشوا لان في كنوز جوه تقعد تقلب لغايه ما تلاقي وعد تفرح بيه وبعدين تتامل فيه ما هو مش كفايه تكتشفه انت لازم تقعد تتفكر في الوعد ده قد ايه الوعد ده جميل ومطلق لا يعوزني شيء يا ولا حاجة ولا ولا حاجة حتى لو انا لوحدي حتى لو عجوز حتى لو مريض هو قال مفيش حاجة هتحتاجها خلاص مفيش حاجة هحتاجها هو بيقول كده فتقعد تفكر وبعدين تحفظه صم من كتر ما بتفكر فيه تحفظه صم لازم حتى لو انت متأخر في الحفظ لما تعيده مئة مرة يمكن ما جاش من 100 يجي من 200 لكن لازم تحفظه في الاخر وبعدين تكتره بقى يفضل معاك طول العمر ايه تقلب فيه تقعد تطلع من جوه بقى فخلاص بدل اتحفظ يبقى جوه هيطلع من جوه فما عندكش مشكله يعني انا ساعات اتعجب من بولس الرسول حبسوه في اربع في اوضه اربع حيطان وهو يعني هيطق اكيد لا ما بيطقش ليه هو حافظ اشعياء وحافظ مزامير وحافظ فقاعد بقى جوه ايه يطلع من جوه وتلاقيه مبسوط جدا ومطلع رسائل تشع فرح حصل ايه يعني بياكل خروف كل يوم هو جوه السجن لكن كلمة ربنا مخليها فرحان على طول التعود على برضو خلي بالك انا قصد اقول تعود ليه كلنا بنعمل الحاجات دي بس مش متعودين بمعنى بنعملها مرة كل فين وفين بنشكر كل فين وفين بنقول كلمة حلوة كل فين وفين بنفتكر وعد ربنا كل فين وفين لا تعود يعني ده يبقى شغلك الشاغل يبقى اللي مالي وقتك ودماغك طول اليوم كده تبقى لا تكن إلا فرحا أربعة تعود على العطاء بسخاء عندنا قاعدة ذهبية مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ يعني كل ما تدي تفرح يقول المعطي فبسخاء المدبر فباجتهاد الراحم فبسرور يعني وانت بترحم الناس مبسوط ومن يزرع بالشح بالشح يحصد من يزرع بالبركات بالبركات يحصد ما تفكرش اللي قدامك يستاهل قد ايه فكر انت هتكسب قد ايه لو اديته حاجة برضو دي مشكلة معنا مش بلخبط نظامكم مش بلغي المبادئ بتاعت انبا برام ان احنا لازم نحسبها ونفكر بحكمة لكن عاوز اقول ايه ساعات تبقى متأكد اللي قصادك مثلا ملوش حق في طلبه بس انت بتضيع فرصة عطاء طب لو ما اديتلوش فلوس مش تديله اهتمام هو ملوش حق في الطلب يا تديله فلوس قليلة لانه ملوش حق او ما تديلوش فلوس برضه ممكن يكون انت معاك حق بس تديله اهتمام يبقى كسبت برضه فما تقعدش تفكر هو يستاهل ايه فكر انا عاوز اكسب عاوز اكسب فرصة عطاء انا عاوز افرحه مش لازم بالفلوس هدعي له هعامله باحترام ههتم بيه هفكر معاه هديله وقت يمكن ده يفرحه حتى لو ما كانش بالفلوس ما تفكرش في امكانياته في امكانياتك فكر في امكانياته ساعات تبقى رايح لشخص كل اللي بتفكر فيه انا عندي ايه اديهوله طب فكر هو عنده ايه لان ممكن تفاجأ انه عندوش حاجات كتير قوي وانت عندك حاجات تديها له عندك معلومة عندك كلمة طيبة عندك حب مش لازم فلوس خالص ما تفكرش في تضييع الوقت فكر في استثمار الوقت اوعى تفتكر ان اي وقت رايح في الاهتمام بالناس تضييع وقت ده هو ده اغلى استثمار للوقت انا كل ده عشان نتعود ندي بسخاء ما تستخسرش مجهودك في الناس ما تستخسرش كلامك في الناس ما تستخسرش تعبك وصحتك ده هو ده احلى حاجة هو ده اللي يفرح ادي بسخاء ادي قلبك ادي ودنك ادي وقتك ادي خبرتك ادي مالك ادي ادي اللي عندك ولما تدي ادي ما تحسبش ما تعدش لان كل ما تدي بسخاء كل ما يعود عليك بفرح كل ما تدي بسخاء كل ما هتلاقي نفسك فرحان اخر نقطة اتعود على التوبة اللحظية يبقى قلنا نتعود على ايه فاكرين نشكر الكلمة الحلوة وعود الله العطاء بالسخاء اخر حاجة اتعود على التوب اللحظي اكتر حاجة تطير الفرح الخطية اكتر حاجة تكتم البني ادم وتكئبه اي غلط بكل المستويات بقى الفكرة الوحشة بوظت الموضوع النظرة اللي فيها ادانة او شهوة لخبطت الفرح ضيعت الفرح كلمة واحدة فيها إدانة أو تذمر طفت الروح ضيعت الفرح نكدت على الواحد طب ده احنا بنغلط كتير قوي ده اليوم الواحد فيه مئات من الأخطاء طب هنفرح ازاي كده عندنا حل سهل جدا بعد كل غلطة من دول أول ما تحس بيها سامحني يا رب خلاص مجرد تجري على ربنا سامحني يا رب هاخد بالي يا رب اخر مره يا رب زي العيال الصغيره كده يرجع الفرح تاني زي ما الخطيه طيرته في لحظه التوبه ترجعه في لحظه ترجع الفرح ترجع السلام طبعا ده ما يلغيش بقى التوبه اللي على اصولها يعني تيجي بالليل تصلي وتحاسب نفسك في القداس تصلي وتتوب تروح تعترف لكن ليه كمان ما نتعلمش التوبه والاعتذار لربنا اول باول عشان ما نسيبش الفرحه اللي دخلت تطير وبعدين نقعد نراكم الخطايا فوق بعض فتلاقي بقى الكآبة كلها مفيش خالص ريحة الفرح ليه من إدانة الغضب لتفكير وحش لنظرات بطالة لا خلاص بقى باظت خالص إنما كل ده لو رجعت قلت له يا رب سامحني ساعدني أطلع من اللي أنا فيه ده رفعت قلبك كده ببساطة تلاقي الفرح ابتدى يرجع تاني فتعود على التوبة اللحظية ما تستناش لما تروح ما تستناش القداس والاعتراف لا أول بأول اغسل قلبك بسرعة عشان تفرح كتير لما يقول مثلا إذ كان لم يزل بعيدا لم يزل بعيدا يعني لسه في وضع الخطية لسه في حالة بعد عن الله رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنق شوف الفرحة جاي سريعة ازاي هو الابن الضال جاي من بعيد انت لسه هترفع راسك من الخطية هتفاجأ بالفرح على طول بيجري عليك يعني الخطية طيرت الفرح والفرح يجري عليك وانت جاي من بعيد كده لربنا لما يقول للست الغلبانة اللي كانت بت بتصلي بدموع دي إيمانك خلصك اذهبي بسلام لما اللص اليمين بس نطق مرة كل بعيد له وكانوا على الصليب مع بعض وقال له بس يعني افتكرني افتكرني دي ما نعرفش يعني طموحاته ايه فيها افتكرني انما فاجئه افتكرك ده انا مش هفتكرك ده انا دخلك الفردوس اليوم تكون معي في الفردوس مع كل غضب اسرع بالتوبة في كل موقف إدانة أسرع بالتوبة في كل فكر شارد الحق توب مع كل قلق وخوف توب بسرعة مع الزحمة والمشغولية الزيادة كل الحاجات دي بتطير الفرح الحق توب بسرعة يبقى لما الإنجيل بيقول لنا لا تكن إلا فرحا عاوزين نتعود على الواحد يشكر كتير نتعود نقول كلام حلو نتعود نكتر وعود الله نتعود ندي بسخاء نتعود على التوبة أول بأول لإلهنا كل مجد وكرامة كل سنة وانتم طيبين